تشنو الدنيا فرحا معنا
مسجد والأمل الحسين المشرق ببعور سعيد يتبعنا تشنو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وادهم إلى يوم الدين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد نبينا محمد أستاذنا محمد صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبعد كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أردتم أن يطيب المجلس فعليكم بذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عمر بن الخطاب الذي كان يخطب وفي ثوبه ثنت عشرة رقعة تأخر يوما على الناس في صلاة الجمعة فقال اعذروني فلم يكن لي إلا هذا الثوب ولكنه لم يكن نظيفا فانتظرت حتى أغسله ويجف ثم خرجت إليكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي كان يمشي في السوق فرأى صبية الريح تلعب بهن فقال ما هؤلاء الصبية فقال ابنه عبد الله بن عمر هن إحدى بناتك فقالوا بنات من من أولادي أي حفيداتي من أولاد من فقال إنهن بناتي أنا فقال وما حملهن على هذا الضعف فقال له عبد الله بن عمر امساك كما عندك فقال امساك ما عندي يمنعك أن تطلب لبناتك ما يطلبه المسلمون لأرزاق بناتهن والله ليس لك عندي إلا سهمك كبقية المسلمين زاد ذلك عنك أو نقص عنك هذا هو عمر رضي الله عنه وأرضاه وما أدراك ما عمر في عمر الثالثة والستين من سيدنا من عمر سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه توفي سيدنا أبو بكر ليكون ثاني اثنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي توفي في ثلاثة في عام وهو ابن ثلاث وستين سنة وكذلك أبو بكر وكذلك يكون معه في الحياة ويكون معه في القبر وتكلمنا المرة السابقة كيف انتقلت الخلافة بصورة سلمية من أبي بكر الصديق إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وحتى يعني لا نتوه في زحام التاريخ اليوم سوف نلخص الأمر في ثلاث أمور احنا نعتبر دلوقتي ان الكتاب دوت هو الجزيرة العربية وادي الناحية دي البحر الأحمر والناحية دي مصر الحتة دي الميكروفون ده مصر والمربع بتاع الجزيرة العربية دوت الركن ده انت طالع كده على العراق والركن دوت انت طالع على فلسطين وكده شمالا طالع على أرض الشام كان سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فتح جبهتين للقتال جبهة لفتح العراق وجبهة لفتح الشام ولكن سبحان الملك خطورة هذا الأمر أن سيدنا أبو بكر الصديق لا يقاتل قريش في مكة ولا يقاتل مثلا بني تميم في وسط الجزيرة العربية ولا يقاتل مثلا أهل اليمامة في شرق الجزيرة العربية إنما يقاتل أكبر حضارتين في ذلك الوقت على مر التاريخ وهي الحضارة الفارسية في أرض العراق والحضارة الرومية في أرض الشام فكيف سينجح وفتح سيدنا أبو بكر الصديق جبهة قتال في العراق وجبهة قتال أيضا في الشام انتصر خالد بن الوليد في العراق في معركة في معركة الأنبار وفي فتح البصرة وكذلك انتقل خالد بن الوليد بعد ذلك من أرض العراق من جنوب العراق لكي ينتصر في معركة اليرموك ثم بعد ذلك تأتي وفاة سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هنلخص الأمور في ثلاث أشياء اليوم جبهة العراق هنعمل فيها إيه أول ما سيدنا عمر بن الخطاب يمسك هيعمل مع سيدنا خالد إيه خاصة إن الناس استغلت الموضوع دوت وقالت ده سيدنا عمر كان بيكره سيدنا خالد وما كانش بيحبه وعشان كده كان دايما يعزله عن الإمارة الأمر الثالث فتح دمشق كيف فتحت بعدما عزل سيدنا خالد عن الإمارة أسأل الله عز وجل أن يفتحها على إخواننا من أهل السنة في هذا الزمان اللهم أمين يا رب أولا بالنسبة لأرض العراق أرض العراق كان سيدنا أبو بكر الصديق احنا بنتكلم في الأيام الأخيرة من سيدنا أبو بكر الصديق وهندخل على سيدنا عمر سيدنا عمر هيتصرف إزاي في الجبهات دي كانت أرض العراق في الأيام الأخيرة من سيدنا أبو بكر الصديق لما قال لسيدنا خالد بن الوليد سيب العراق وروح الشام ليه؟ لأن هرقل بيقود الجيش بنفسه في الشام ومعاه 240 ألف قدام أبو عبيدة بن الجراح وهم معهمش غير تقريبا 12 ألف جندي باللي معاك هتدخل معاهم هتبقى 18 ألف حللنا المشكلة دي يا خالد فقام سيدنا خالد راح معركة اليرموك اتقتل من المسلمين 3000 واتقتل من الروم 120 ألف من 240 بأمر الله سبحانه وتعالى أمال قيادة العراق كانت مع مين اللي هي في الأنبار دلوقتي اللي هي في الرمادي دلوقتي قيادة, ال- قيادة العراق كانت في ساعتها في يد الصحابي الجليل المثنى بن حارثة لما علم أهل فارس بأن خالد بن الوليد لم ي... لم يصر لم يصر في المعركة استغلوا هذا الأمر وأرسلوا رسالة إلى المثنى بن حارثة لتهديده بأنهم سوف يبيدون جيش المسلمين إن لم يعودوا إلى الجزيرة العربية مرة أخرى فأرسلوا إليهم وقالوا لهم من كسرى من شهريار كسرى الفرس إلى أمير المسلمين أو إلى أمير العرب فإني أرسل إليك برسالة هذه الرسالة لابد أن تقرأها جيدا يقول فيها إني قد بعثت إليك جندا من وحش أهل فارس هم الجماعة بتوع إيران دول مش شاطرين غير في الفشخرة الكذابة تمام إني قد أرسلت إليك جندا من وحش أهل فارس إنما هم رعاة الدجاج والخنازير سبحان الملك أنا منقيهم إيه على ملبط تمام مش باقيين على حاجة ده دول إحنا منهم من حثالة المجتمع اللي هم رعاة الخنازير في أرض فارس إنما هم رعاة الخنازير ولست أقاتلك إلا بهم أي تحقيرا للمثنى بن حارثة ولجيش المسلمين فكتب إليه المثنى من المثنى إلى شهريار ابن كسرى إنما أنت أحد رجلين إما باغ أي ظالم فذلك شر لك وخير لنا وإما كاذب يعني أنا عرغ على الفاضي وإما كاذب فأعظم الكاذبين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك أكتر ناس كذابة إيه؟ عقوبة وفضيحة عند الله الملك الكذاب أو المسؤول الكذاب وأما الذي يدلنا عليه الرأي طب أنت في أني فالمثنى بن حارثة يقول أنت يا إما باغ ظالم يا إما كذاب وأكثر الناس عقوبة عند الله وفضيحة الملك الكاذب والذي يدلني أنك ملك كاذب فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير الحمد لله اللي أنتم ما فيكمش رجالة غير إيه غير الناس اللي بتمشي ورا الخنازير فالحمد لله الذي رد كيدكم إلى رعاة الدجاج والخنازير قال فجزع أهل فارس واستهجنوا شهريار على أنه أرسل هذه الرسالة إلى المثنى ابن حارثة مثنى ابن حارثة جاء جيش فارس بأكثر من ستين ألف جندي وخالد بن الوليد ترك جيش المسلمين في العراق وهم سبعة آلاف جندي فقط ودخلوا على جيش المسلمين في جنوب العراق ثم بعد ذلك وجدوا أن المثنى بن حارثة قد هجم على جيش العراق هجمة شديدة وقتلوا من جنود أهل فارس فأرسلوا فيلا على جيوش المسلمين فنزل المثنى بن حارثة من فرسه ثم دخل على الفيل حتى قتله فكبر المسلمون حتى قتلوا عددا كثيرا من أرض فارس وغنموا منهم غنائم كثيرة ثم أرسل بعد ذلك الغنائم إلى سيدنا أبي بكر الصديق ينتظر ان سيدنا ابو بكر الصديق يرد عليه يقول له ده انا قتلت فيل وبعت لك اهو راسه وادي الغنائم كمان معاها وبعت لك كمان العاج بتاعه الفيل تخيل شوف الشجاعه بتاعه المثنى بن حارثه رضي الله عنه وارضاه فقام سيدنا ابو بكر ما ردش عليه فلما استبطأ رد سيدنا ابي بكر الصديق ذهب المثنى بن حارثه من العراق الى ارض المدينه المنوره فعلم ان ابا بكر الصديق مريض فدخل عليه ليزوره في مرضه فلما انتهى قال الصديق لعمر إذا أنا مت لو أنا مت فلا تمسين حتى تندب الناس أي يعني تحشد الناس لحرب العراق مع المثنى بن حارثة وإذا فتح الله على أمرائنا بالشام فأعد الجنود الذين كانوا مع خالد بن الوليد إلى أرض العراق وأبقي خالدا في أرض الشام وتصلى على النبي قام سيدنا المثنى بن حارثة رجع لفين رجع لأرض العراق صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ندخل دلوقتي في قضية تانية فاضل أنهي جيش بقى دلوقتي اللي هو في الشام احنا قلنا انتصر سيدنا خالد بن الوليد وانتصر المسلمون في معركة اليرموك اللي هي في دولة الأردن الآن ولكن سبحان الملك ما أن كان في وسط القتال في وسط القتال إلا وجاء رسول من المدينة منورة بوفاة أبي بكر الصديق وبتولية عمر بن الخطاب الخلافة وإني آمرك يا خالد أن تعزل نفسك عن الإمارة وأن تولي أبا عبيدة بن الجراح طب ده احنا في وسط الحرب هنعمل ايه دلوقتي تمام قام الرسالة ديت وصلت للأمير الجديد اللي هو مين أمين الأمة سيدنا أبو عبيدة بن الجراح الراجل من أدبه وأخلاقه العالية خبأ هذه الرسالة وما زال يصلي وراء سيدنا خالد خالد إمام وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح مأموم تأدبا خوفا على مصلحة المسلمين ألا واحد بقى تعالى قبل ما ندخل في القضية ديت أما تنتقل الإمارة من خالد إلى سيدنا أبو عبيدة انت ليه يا سيدنا عمر عملت كده انت ليه بتعزل سيدنا خالد تمام لان للأسف لو فتحنا حتى إبراهيم عيسى في ذلك الوقت وغيره من العلمانيين وممن يشكون في البخاري وممن يشكون في كتبنا وتراثنا يشكون في هذا الأمر يقول لك شايفين الصحابة شايفين كانوا بيعملوا بعض إيه شايفين سيدنا عمر كان دايما يعزل سيدنا خالد إلى غير ذلك ستجدون هذه الأمور و... والقرن الماضي من التنويريين الذين كانوا يقصدون هدم الخلافة الإسلامية أقول سبحان الملك الأمر ما كانش كده خالص ولكن كل واحد وليه سياسته إيه هي السياسة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كانت سياسته أن يولي الرجل الإمارة ثم يفعل ما يفعل في الإمارة وليس له إلا مصلحة المسلمين وأن يكون في الحدود في حدود شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمال سيدنا عمر بن الخطاب لا ده أنت ما تتنفسش نفس غير ما إيه غير لما نعرف بيه تمام وشخصية سيدنا خالد بن الوليد مش كده ولذلك لما سيدنا عمر بن الخطاب مرة بيلوم سيدنا أبو بكر يقول له قل لخالد ألا يعطي لرجل شاة أو بعيرا إلا إذا رجع إليك واستأذنك فرد إليه خالد بن الوليد فقال لك شأنك وعملك ولي شأني وعملي فاجعلني على ما شئت حتى يفتح الله عز وجل علينا بلاد الله في أرض الله فقام سيدنا أبو بكر الصديق اقتنع برأي أبي خالد بن الوليد وتركه على مثل هذه السياسة خلاص يا عم انت دير زي ما انت بس المهم في الآخر كشف الحساب أنا ليا في الآخر النتيجة سيدنا عمر كده قال له لا سيدنا عمر بعت له قال له ما تعملش كذا ولا كذا ولا كذا ولا تدي حد لا شاه ولا بعير غير ما ترجع لي قام سيدنا خالد رد عليه نفس الايه نفس الرد قام سيدنا عمر لا الشخصية دي الرد ده ما ينفعش مع شخصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال إذا فاعزل نفسك عن الإمارة يا خالد الموضوع مش موضوع تحاسد لأن الكتب امتلأت قال لك أصل خالد بن الوليد كان في سن سيدنا عمر بن الخطاب وهم صغيرين كانوا بيلعبوا فقام خالد بن الوليد غلب سيدنا عمر وكسر رجله ده كلام فاضي سبحان الملك وللأسف عندما نرى المسلسلات والأفلام وخاصة التي يؤلفها الشيعة نجد فيها هذه الأمور نسأل الله عز وجل العفو والعافية إذا لكل واحد فيهم سياسة زي بالظبط بيت الست قوية والراجل قوي إيه اللي يحصل في البيت تمام كل يوم نسمع بيه يتكسر يتبهدل الدنيا ولكن لازم واحد لين واحد ايه واحد شديد وده يشد ده يلين وتبقى العملية كده بالتبادل فهذا ما كان في شخصية سيدنا خالد وشخصية سيدنا عمر الاثنين كانوا ايه أقوياء شخصيتهم قوية فالاثنين ما ينفعوش مع بعض ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والدليل على ذلك الدليل على ذلك أن سيدنا عمر بن الخطاب خطب الناس وقال إن الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم وأبقاني بعد صاحبي فوالله لا يحضرني شيء من أمركم فيليه أحد دوني يعني محدش يعمل حاجة غير لما إيه لما يرجع لي الأول ويقول لي الأول ولا يتغيب عني ما يغيبش عن نظر لحظة واحدة فقالوا فيه عن الجزء والأمانة وأحسن الولاة عندي ولئن أحسن الولاة عندي لأحسنن إليهم ولئن أساءوا لأنكلن بهم ولأرينهم ما لم يروه في حياتهم ما تصلى على النبي صلى الله عليه هي دي شخصيته إيه؟ فتخيل واحد زي سيدنا عمر يقول لسيدنا ايه سيدنا خالد الكلام ده سيدنا خالد يعمل ايه لا ده انا من الوليد بن المغيرة وامير وابويا سيد من من سادات قريش وشريف من اشراف قريش الى غير ذلك فهذا الامر لا ينفع معي ثم بعد ذلك سيدنا عمر بن الخطاب كانت سياسته سياسة مركزية يعني لما كان سيدنا عمرو بن العاص في مصر الناس قالوا له الحق ده عمرو بن العاص بقى عنده فلوس كتير جدا فقام بعت له محمد بن مسلمه قال له انت بقت عندك فلوس كتير ديت منين قال له ما انت عارف قبل ما انا ادخل الاسلام انا كنت تاجر اصلا في اسكندريه والفلوس ديت اصلا كانت تجاره ليا في مصر قبل الاسلام وقبل دخول الاسلام الى مصر قال له لا سيدنا عمر قال لك عشان الفتنه نقسم المال بتاعك ده نصين نصف الى بيت المال ونصف اليك لغايه بعد يوزع الهدوم نص هنا ونص هنا الاراضي نص هنا ونص هنا المال نص هنا ونص هنا لغايه ما فضل عندي الاحذيه جزء هنا وجزء هنا جزء فضل في الاخر ايه جوز قال له خلاص يا عمرو هذه لك قال له لا انما انا فرد وانت فرد والا والله لا يعيدنك ابن الخطاب انا عارف ايه انا عارف دماغه ماشيه ازاي صليت على النبي صلى الله عليه وسلم انت فرده وانا فرده مفيش حاجه اسمها ايه الجزء ده هتاخده ليك هيعرف الخبر يعني هيعرف الخبر فكانت قياده سيدنا عمر بن الخطاب قياده مركزيه ولذلك مره بيقول للناس ارايتم ان استعملت عليكم خير من اعلم احسن واحد فيكم ثم امرته بالعدل اكنت قضيتم عليه كده يعني خلاص كده قضيت اللي عليا قالوا نعم قال لا حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا فإن لم يكن عزلته يا هي دي شخصية إيه؟ شخصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما بدأ إن هو يعزل خالد قال له يا خالد خلاص طالما أنت مش عاجبني عاجبك سياستي سيدنا خالد كان من سياسته إن هو يدخل مكان ويغنم الغنائم الكثيرة يشوف الناس كبارات العائلات وكبارات القبائل في المكان ده فيعطيهم من المال لتأليف قلوبهم سيدنا عمر بن الخطاب يقول له لا ما تعملش كده غير اما ايه ترجع لي الاول طب ما انا عقبال ما ارجع لك تكون الدنيا يكون الروم هجموا علينا وبتاع وضاع عليا تأليف هذه القلوب ولكن سيدنا خالد بن الوليد استقبل هذا الأمر هذا الأمر بانشراح صدر ولذلك قال عمر آه سيدنا عمر بن الخطاب قال لأبو عبيدة أنت القائد العام لأرض الشام وخالد برضو قائد بس على كتيبة ولا وحدة ولا سرية ولا كده فلما فتح بلد اسمها قنسرين وبعت ليه سيدنا أبو عبيدة بن الجراح يصف له كيف أبلى خالد بلاء عظيما أمام الروم وأنه ولاه على أرض قنسرين قال عمر بن الخطاب رحم الله خالد لقد ولى نفسه الإمارة بنفسه يعني ايه ولى نفسه الإمارة بنفسه يعني هو بقوته بإمكانياته بشخصيته بالشهادات بتاعته بخبرته في الحرب مفيش أحسن من ايه مهما نقول في سيدنا خالد هو هو ايه هو هو الأمير وهو هو سيف الله المسلول ولذلك سبحان الملك سيدنا خالد بن الوليد فضل أربع سنين بعد ذلك تحت إمارة سيدنا أبي عبيدة بن الجراح ولم يتكلم كلمة رضي الله عنه وأرضاه ولذلك أبو عبيدة بن الجراح كان مكسوف قوي ان هو يقول لسيدنا خالد يعني آه يعني إن في أمر صدر اللي أنا بقيت الأمير وأنت يعني بقيت واحد من إيه أنت بقيت واحد من ضمن الجيش بتاعي فيقوم سيدنا أبو عبيدة بن الجراح يفضل يصلي وراه وبعد كده بعد ما تنتهي المعركة بتاع اليرموك يسلموا الرسالة كده عن استحياء يقول له رحمك الله يا أبا عبيدة أتصلي ورائي وأنت سلطان بتصلي ورايا وانت سلطان فيوم سيدنا ابو عبيده بن الجراح يقول له ايه يقول له وما سلطان الدنيا اريد وما للدنيا اعمل وانما ترى الى زوال وانقطاع وانما نحن اخوان وقوام بامر الله عز وجل وما يضير اي ما يضر الرجل ان يصلي ماموما وراء اخيه وربما كان الوالي اكثر ضررا لقربه من الفتنه والهلكه انا عايز ابعد عنها يا عم سبحان الملك ولذلك سيدنا أبو عبيدة كان يجي في بعض المواقف كده كان نفسه يعني يؤمر سيدنا خالد يقول له جم هنا ولا روح هنا ولا مش عارف ايه والكلام ده كله فكان يقولها له عن استحياء فبيقول له فبيقول لسيدنا خالد أما بيأمره مرة بيقول له روح الحتة الفلانية فقال أنا لها إن شاء الله تعالى وما كنت أنتظر إلا أن تأمرني تحارب برضه كما الواحد يعني إيه يكون أمير ولا سلطان ومرة واحدة ينعزل ويبقى فيه سلطان تاني أقل منه كفاءة في الناحية الحربية فكل شوية يبص له كده خايف إن هو يأمره لحسن ياخدها بإيه ياخدها بحزازية فمرة بيقول لسيدنا خالد ممكن بس يعني الحتة دي ما تقدرش عليها غير أنت خالد قال له ده أنا كنت مستني من بدري إن أنت تأمرني بأي أمر قال له سيدنا أبو عبيدة بيقول له والله استحييت منك يا أبا سليمان فقال خالد والله لو أمر عمر علي طفلا صغيرا لأطيعن له فكيف أخالفك أنت يا أبا عبيدة وأنت أقدم مني إيمانا وأسبق مني إسلاما سبقت بإسلامك مع السابقين وأسرعت بإيمانك مع المسارعين وسماك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين فكيف ألحقك يعني إزاي أعمل راسي براسك وأنال درجتك والآن أشهدك أني قد جعلت نفسي حبسا في سبيل الله والله لا أخالفك أبدا يا أمير المسلمين ولا وليت إمارة بعدك أبدا ولم يكتفي خالد بذلك بل انخرط في جنود المسلمين تحت إمارة أبي عبيدة أمين هذه الأمة ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولذلك يا جماعة موضوع عزل سيدنا خالد دوت لم يكن عن غيرة ولم يكن إلى غير ذلك كما يشاع في كتب التاريخ وكما يشاع في الأسانيد الضعيفة أبدا والله وإنما كان لاختلاف سياسة أبي بكر الصديق عن سياسة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه إيه اللي هيحصل بعد كده ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم احنا سيبنا العراق دلوقتي وطلعنا على الشام المعركة بتاعت اليرموك ديت احنا عايزين نطلع دلوقتي هنطلع فوق لو انت تبص على الخريطة هتلاقي دمشق يعني هتلاقي سوريا كده في حتة مفتوحة كده على البحر المتوسط بعد كده طالعة في حتة كده كبيرة تمام فوق كده حدود تركيا وهنا عند دراعي كده حدود العراق وتحت هنا حدود ايه حدود الأردن صح وتقوم طالعة كده بدي على ايه على البحر المتوسط وتحتها هنا لبنان تخيل بقى دمشق فين دمشق اما اما نطلع في الحتة الضيقة دي كده ادي دمشق ايه ادي الصورة بتاعت سوريا تمام والحته اللي هي الكسره اللي تحت دي لبنان وفلسطين والحته اللي كسر دي تحت الاردن دمشق فين دمشق في الحته دي الحته المزنوقه اللي هنا دي لا هي في الحته الواسعه ولا هي على البحر ولا هي هنا ولا هنا ده هي في الحته المزنوقه ديت اقرب الى لبنان والاردن منها الى بقيه الاراضي السوريه سبحان الملك ولذلك اول حاجه هيبداوا يفتحوها هي ارض دمشق طب احنا دلوقتي عندنا مشكله كبيره ايه هي المشكله الكبيره ان هم اتجمعوا دلوقتي جابوا الجنود اللي هم كانوا منهزمين في اليرموك اتجمعوا في فلسطين وعايزين يهجموا على المسلمين ولكن الحصن الاكبر لارض الروم هو في ارض في في دمشق في ارض الشام فكيف ستفتح الشام على يد سيدنا ابي عبيده بن الجراح سبحان الملك رغم ان الاماره في يد ابي عبيده بن الجراح الا ان الذي فتح دمشق هو من هو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وبنعشمكم بس ان نفس الخطة اللي اتفتحت بها دمشق هي هي نفس الخطة في تدمير خط برليف سنة 73 وصلنا على النبي صلى الله عليه وسلم ازاي حصل الكلام ده هو سيدنا خالد كان بيعرف السباحة ده سيدنا خالد فعلا كان في حتة من السور كده كان فيها مية أم هو عمل هو وقعقاع بن عمرو جابوا قربة وقاموا عموا عليها وفضلوا يسبحوا يسبحوا يسبحوا لغاية ما جابوا عنده السور بتاع دمشق وقاموا قعدوا يتسلقوا على السور وعملوا سلالم على طول السور وقاموا كبروا ادوا إشارة لجيش المسلمين ان هم يطلعوا على السور ازاي حصل الكلام ده صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ما سيدنا عمر قال علموا أولادكم ايه السباحة والرماية وايه وركوب الخيل سيدنا خالد كان سباح اه كان سباح ده كان سباح بارع ولذلك معظم الفتوحات بتاع أرض الشام بعد ذلك كان خالد بن الوليد يسبح فيها سباحة واحدة حتى يقاتل حراس الأبواب يقاتلهم واحدة ثم يفتح يكبر للمسلمين اهجم يا جدع وتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تعالى بقى نبدأ ناخد الخط من الأول أول خطاب سيدنا عمر بن الخطاب بعته لأبي عبيدة بن الجراح عشان يأمره بترتيب الجيوش قال له أما بعد فإن أبا بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي فإنا لله وإنا إليه راجعون ورحمة الله وبركاته على أبي بكر العامل بالحق والآخذ بالعرف الدين اللين الستير الوادع ده بيهددهم بس ايه من تحت لتحت يقول لهم هو كان لين دين ستير وادع يعني خلوا بالكم اللي ايه خلوا بالكم اللي جاي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم السهل القريب الحكيم ده كل ده عن مين عن سيدنا ابي بكر الصديق ونحتسب مصيبتنا فيه ومصيبة المسلمين عامة عند الله تعالى وأرغب إلى الله في العصمة بالتقى في مرحمته والعمل بطاعته والحلول في جنته إذا توفانا وإنه على كل شيء قدير وقد بلغنا أن هرقل يجمع لحربكم وأنه قد جمع الجنود في دمشق فإني آمرك أن تعزل خالد عن الولاية وأن تصيره قائدا من أحد قواد الجيش وأن تكون أنت أميرا على المسلمين في أرض الشام يا أبا عبيدة وأرسل من كان معك في حصار دمشق والسلام بس أم سيدنا أبو عبيد بن الجراح بعت له حتة رسالة بقى ظبط فيها الدنيا وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فأم قال له إيه قال له من أبي عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب سلام عليكم فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن عهدناك وأمر نفسك لك مهم احنا عهدناك وانت عندك ايه عزة نفس كده انت محتفظ بيها لنفسك تمام وإنك يا عمر أصبحت وقد وليت أمر أمة محمد أحمرها وأسودها يقعد بين يديك العدو والصديق والشريف والوضيع والشديد والضعيف ولكل عليك حق وحقه من العدل فانظر كيف تكون يا عمر سيدنا أبو عبيدة غاظه إن إزاي خالد يتعزل عن الإمارة وأنا بقى إيه وانا بقى انا الامير ما ينفعش الكلام ده مع انها فرصة سبحان الملك يقول له امر نفسك عليك مهم فانظر ماذا ترى يا عمر وانا نذكرك يوما تبلى فيه السرائر وتكشف فيه العورات اوعى يكون في نفسك حاجة من خالد سبحان الملك وتظهر فيه المخبآت وتعنو فيه الوجوه لملك قهار قهرهم الله عز وجل بجبروته والناس له داخرون ينتظرون قضاءه ويخافون عقابه ويرجون رحمته وإنه بلغنا أنه سيكون في آخر هذه الأمة رجال إخوان في العلانية أعداء في السريرة فنعوذ بالله أن نكون من هذا الزمن استوعبنا الحتة دي الفهم سهل قصدي استوعبناها وإنه قد بلغنا أنه سيكون زمن هنالك إخوان في العلانية أعداء في السريرة وإنا نعوذ بذ- بالله عز وجل من ذلك فلا ينزلن كتابنا من قلبك بغير المنزلة التي أنزلها من أنفسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخذ عمر الرسالة وبكى وأرسل إليه أستحلفك بالله يا أبا عبيدة لا تقطع وعظك عني وإلا اختصمتك بين يدي الله يوم القيامة ما تصلى على النبي المفروض يعمل ايه تمام يعني هي الناس يا جدعان ما بتنفض يعني مش مدياني برستيجي ليه بيرسل لي كده يقول له يا عمر ومش عارف ايه ويقعد يديله الوعظ ده كله طيب ماشي انت مش مديني مهامي طب انا هعزلك يقول له اوعى والا لاختصمنك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه يبدا بعد ذلك سيدنا ابو عبيده بن الجراح ينطلق احنا قلنا دمشق قريبه جدا من الاردن يعني يا دوبك انت تدخل على درعة ومن درعة تدخل على دمشق على طول تعتبر تاني محافظة بعد حدود الأردن وصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم هيبدأ بعد ذلك يبدأ إلى أن يدخل الأردن فقام سيدنا أبو بيدة وعت له قال له والله رأيت مدينة حصينة جدا وما أستطيع أن أدخلها وحدي ورأيت هرقل يجمع لي الجنود ورأيت في نفس الوقت الروم يجمعون لنا بفحل ايه فين فحل دي اللي هي تعتبر في غرب الأردن على الحدود مع خليج العقبة وقت ما بنعدي كده من نيوبة على العقبة فأنا لو طلعت لدمشق الناس دول هيجوا منين هيجوا من ظهري تمام فقام سيدنا عمر بن الخطاب قال له أما بعد فابدأوا بدمشق فانهدوا إليها أي يخرجوا إليها فإنا حصن الشام وبيت مملكتهم أسأل الله أن تفتح لنا دمشق اللهم أمين حصن الشام وبيت مملكتهم واشغلوا عنكم اهل فحل يعني الناس بتوع فحل دول ما تسيبوهمش ابعتوا لهم شويه خيل كده يقعدوا ايه انتوا تجروا هم يجروا انتوا تجروا هم يجروا فاشغلوهم عن انفسهم و... و... فإن فتح الله عليكم دمشق فذاك الذي تحب وإن تأخر عليكم فتح دمشق فأمسكوا عليهم الحصار وعودوا حتى تغلبوا الروم في فحل ثم عودوا لتقوية إخوانكم في دمشق مرة أخرى سبحان الملك بعد كده إيه اللي حصل سبحان الله وصلوا على حبيب النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي بقى عندنا جيشين جيش المسلمين بقيادة أبي عبيدة بن الجراح وجيش هرقل بقيادة هرقل نفسه في أرض دمشق وهرقل حتة اللاذقية دلوقتي اللي مش قادرين نسيطر عليها اللي هو اخواننا في سوريا مش قادرين يسيطروا عليها وحلب بالذات وحمص دي دي حاجات مهمة جدا إلى أقصى الحدود ليه؟ لأن كل المدن ديت على البحر ودمشق تعتبر حبيسة لجوه فأنت لو استوليت على الحاجات اللي على البحر ديت ما أنت كده بتقطع خط الإمداد وذلك كان مقر هرقل تخيل مقر الإمبراطورية الرومانية دي كلها كان المقر بتاعه في حمص المقر بتاعه في حمص تمام ولكن دمشق دي كانت مدينة حصينة ومنيعة إلى أقصى الحدود قام حصن فيها ستين ألف رومي أمام عشرين ألف مسلم طب ما هو قليل اهو طب ما احنا غلبنا 240 قبل ألف قبل كده أيوة غلبناهم بس وش لوش دلوقتي في ناس في حصون محصنة عندهم جوه أكل وعندهم مية وعندهم كل حاجة وإن شاء الله أنت تقعد بره سنة مش هي تفرق معاهم حاجة وكمان معاهم جنود ومجانيق ودبابات ومدافع إلى غير ذلك هيفضوا يرموك ومش هتفرق معاهم حاجة زي ما معمول في دمشق دلوقتي بقالنا دلوقتي من 2011 لغاية دلوقتي محدش عارف يقوم منها لأنها فعلا مدينة حصينة نسأل الله عز وجل أن يفتحها برحمته سبحانه وتعالى فماذا يفعل سيدنا أبو عبيدة بن الجراح من ذلك ما هي مدينة دمشق أولا سميت دمشق نسبة إلى ملك كنعاني يسمى دمشاق ابن كنعان وهي مدينة عربية في الأساس أسسها العرب الكنعانيون اسمه كان دمشاق ابن كنعان فنسبت المدينة إلى اسمه وكانت مدينة دمشق لم تصر مدينة لها شأنها في التجارة ولها شأنها في الأمور الدولية إلا عندما استولت عليها الأسرة الثامنة عشرة المصرية الفرعونية وصارت تحت حكم الأسر المصرية بعد ذلك حتى عهد الدولة الإغريقية وصلى على حبيب صلى الله عليه وسلم ثم أخذها الإغريق بعد ذلك من المصريين إذا هي كانت تحت حكم المصريين من الكنعانيين العرب إلى المصريين إلى الإغريق بعد ذلك ومدينة دمشق هذه مدينة حصينة جدا وعندما دخلتها المسيحية شيد فيها أكبر الكنائس وأجمل الكنائس على مستوى الحضارة الرومانية بأكملها ماذا يفعل سيدنا أبو بكر الصديق بعد ذلك يبدأ يوزع الجنود بتوعه جزء يبقى في شمال دمشق شمال دمشق اللي هو جاي من ناحية البحر لأن هرقل قاعد هناك في حمص عند البحر هناك وبالتالي لو عايز يمد مدد تمام يقوم الجيش دوت يحاربه ويقطع المدد على أهل دمشق ودوت كان بقيادة ذي الكلاع الحميري من حمير من اليمن وجزء يبقى في الغرب من ناحية لبنان وجزء يبقى في الجنوب وده يكون بقيادة أبو عبيدة بن الجراح وجزء اللي في الغرب من ناحية لبنان أو أرض الجولان أسأل الله عز وجل أن يحررها من أيدي اليهود اللهم أمين يا رب ده بقيادة عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة ويزيد بن أبي سفيان والجزء اللي في الجنوب يكون بقيادة أبي عبيدة بن الجراح اللي هو على حدود الأردن يبقى فاضل الجزء اللي فين اللي في الشرق اللي هو من ناحية العراق وهذا يكون بقيادة سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أتصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فضل المسلمين محاصرين مدينة دمشق 73 ليلة سبحان الملك ومحدش قادر يدخل مدينة دمشق أبدا الحصن بتاعها بس لوحده الحصن المبدئي 6 متر وبعدين عبارة عن كراديس يعني حصن وبعد كده في حصن وبعد كده في حصن وبعد كده في حصن وبعد كده تلاقي المدينة كده على تبة سبحان الملك مدينة عظيمة جدا فهم سيدنا خالد بن الوليد فضل محاصرها لمدة 73 ليلة والجيوش الأربعة محاصرة الأبواب بتاعتها كلها من كل حتة أمال سيدنا خالد بن الوليد دخلها إزاي؟ كان في بطريق من بطارقة الشام بطارقة النصارى ولد له ولد فأقام وليمة ودعا كل الناس إليها وأكلوا وشربوا وسهروا وألهوا كثيرا حتى لعبت الخمر برؤوسهم نفس الحركة اللي سيدنا خالد بن الوليد عملها في المسلمين في غزوة أحد فضل إيه؟ ها؟ فضل مترقب كده أما الرومان نزلوا أم سيدنا خالد عمل إيه؟ أم دخل على طول على المسلمين في غزوة أحد ففضل سيدنا خالد من الوليد مترقب فسمع كده حس قال ايه الجماعه دول سبحان الملك لان النهايه محتومه للظالمين ان شاء الله محتومه بامر الله سبحانه وتعالى فقالوا انه كذا وكذا وكذا وابلغته الاستخبارات العسكريه ان بطريق هذا الشام ولد له ولد ولعب الخمر برؤوسهم الى غير ذلك قال بس جات لنا الفرصه الحمد لله يا قعقاع بن عمرو انت جاهز انتوا عارفين القعقاع بن عمرو ده في الوقت ده عم الحاج عنده كام سنه ده عدى الستين سنه وصلنا على النبي عارفين مين القعقاع بن عمرو اللي هو قال للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ها نعمل يا جدعان قال له يا رسول الله والله ما نقول كما قالت بنو إسرائيل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ده القعقاع بن عمرو اللي هو من أهل بدر فيكون جندي تابع لخالد بن الوليد اللي أسلم بعد سنة سبعة من الهجرة هو ده الإسلام فقام قال له جاهز قال له اه هنعمل ايه قال له والله هنجيب القرب بتاعتنا دي وهنفضيها بس هننفخها هوا ونركب عليها ونسبح دي الحتة اللي اسمها غوطة دمشق اللي ما زالت معروفة حتى الآن بمثل هذا الغوطة تمام فكان في بحر أو في مية فاصلة ما بين حصار المسلمين وما بين مدينة دمشق قال له يا عم بدل ما الجيش نهلكه وهم ما بيعرفوش يسبحوا فيهم منهم اللي بيعرف يعوم وفيهم ما بيعرفش يعوم احنا هنيجي عند القربه ديت نفضل نعدي على الميه لغايه ما نيجي عند السور دوت وهم اصلا مش داريانين بحاجه اسال الله عز وجل يفضلوا م- مش داريانين كده على طول ونصبح الليله دي ما نلاقوهمش داريانين ان شاء الله باذن الله اللهم امين يا رب فنمسك السلالم بتاعتنا ونطلع بيها على السور ونقوم رابطينها في الشرفات فوق وننزلها واول ما نطلع على السور فوق ننزل على حراس الابواب نقاتلهم فنقتلهم ثم نفتح الابواب ونكبر تكبيره عظيمه فياتي المسلمون تخيل شوف خدوا كام ساعه بقى وقت قد ايه لغايه ما رصوا السلالم اللي هي الحبال ديت على اسوار دمشق من الناحيه الشرقيه نكبر فيهاجم المسلمون عنوه واحده بالفعل سيدنا خالد بن الوليد فضل يعوم القعقاع بن عمرو ونفذوا فعلا الخطه وقاموا وركزوا السلالم وكبروا امن المسلمين هاجموا جميعا ودخلوا على الروم ستين ألف رومي قتل منهم أربعون ألف رومي بأمر الله سبحانه وتعالى ودخلوا على دمشق وفتحوها عنوة دمشق كانت عبارة عن نصين نص اتفتح عنوة ونصف اتفتح صلح اللي اتفتح عنوة من ناحية الشرق من ناحية العراق واللي اتفتح صلح من ناحية أرض الجولان ومن ناحية لبنان وفلسطين ليه انت بتقول الكلام ده لان كان في اكبر كنيسة على مستوى الارض في دمشق لما ندخل الارض صلح بنأمنهم على الكنائس لكن لما بندخلها عنوة تكونش عندنا حاجة تمام تكونش عندنا حاجة ولذلك هم خدوا نص الكنيسة بنا جعلوها مسجدا للمسلمين اللي هو النص اللي اتفتح ايه عنوة بيد سيدنا خالد بن الوليد والنصف الآخر ما زال كنيسة حتى وقتنا ذلك نسأل الله عز وجل أن نفتحها وأن تكون كلها مسجد بإذن الله سبحانه وتعالى وفاز سيدنا خالد بن الوليد بالظفر أرسل أبو عبيدة بن الجراح إلى سيدنا عمر يبشره بفتح دمشق فإذا بعمر يقول رحم الله خالد عجزت النساء كما قال أبو بكر أن يلدن إيه؟ أن يلدن مثل خالد وبالفعل فتحت دمشق والحمد لله رب العالمين وزالت دلوقتي عندنا أرض العراق اللهم لك الحمد وكما قلنا إن هي نفس الخطة سبحان الملك يوجد دكتور اسمه قصي بن لؤي ألف كتاب اسمه الهندسة العسكرية في معارك الإسلام قال وكانت حرب تشرين 1973 هي هي نفسها على نفس خطة اقتحام مدينة دمشق على يد سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه وأكرر من لا يعرف التاريخ لا يعرف أي شيء التاريخ هو الأساس التاريخ هو الأساس احنا قدامنا دلوقتي سكتين ولكم الاختيار وصلوا على النبي احنا كل ده بس بنمهد يعني ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم قدامنا دلوقتي اما اللي بيحصل في في العراق بنقول نفسه هو هو اللي بيحصل في دمشق بس كده هنتلخبط تمام يعني لان احنا عايزين نرسم خريطه واحده نمشي عليها كده وخلاص لكن مرة إن اتنين من العراق وتلاقوا نص الدرس التاني اتنين على دمشق أو الشام هنتلخبط فاحنا قدامنا حاجتين يا إما نمشي مع المثنى بن حارثة وسعد بن أبي وقاص والأحنف بن قيس والقعقاع بن عمرو في أرض العراق لغاية ما نوصل فوق عند بحر القزوين على حدود روسيا عند أذربيجان وطاجكستان تمام ومدينة بخارى وسمرقند تمام أرض الإمام البخاري يا إما نمشي الناحية دي في أرض الشام ونفتح حمص ونفتح حلب هنفتح إن شاء الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وهنفتح القدس ويتسلم مفاتيحها المسلمون في ذلك المك... الزمان كما تسلم مفاتيحها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه وندخل على مصر وازاي اتبنت الفسطاط وسيدنا عمر بن الخطاب ازاي كان بياخد الغلال من ارض مصر وازاي اتبنت حشد المصريين في خلال سنة واحدة لفتح شمال أفريقيا بجنود مسلمين مصريين دون الاستعانة بأي قبائل عربية ولله الحمد والمنة كل ده من سنة 13 للهجرة لسنة 23 للهجرة كم سنة؟ 10 سنين يا مولانا 10 سنين يوصل الناحية دي لغاية فين؟ يوصل الناحية دي لغاية روسيا بحر قزوين والناحية دي يوصل لغاية فين؟ يوصل لغاية تونس ويوصل لغاية النوبة تحت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام بأمثال عمر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم تلك الأرض نورثها خلي عندك يقين بالله خلي عندك يقين بالله الأرض أرض مين أرض الملك والعباد عباد مين عباد الملك تلك الأرض نورثها من نشاء من عبادنا إياك اوعى تيأس اوعى تيأس هذه الأرض أرض الله تلك الأرض نورثها من نشاء من عبادنا محدش قال لي برضك ن- نطلع العراق ولا نطلع الشام خلاص نطلع العراق لأن رئيس الوزراء العراقي طلع قرار عرفته ايه اه فلعل وعسى ربنا يرزقنا هناك ان شاء الله ان شاء الله يرزقنا الشهاده مولانا يرزقنا الشهاده يا شيخ عادل صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حضر عباد طلع قرار قال ان كل واحد عراقي لازم يتجوز اثنين والست اللي مش هتقبل بكده حاجه من الاثنين يا اعدام يا مؤبد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بس ده في العراق مش في مصر تمام والله الواحد قلبه بي- بينبض وهو بيقول الكلمة دي يا اخوانا والله خوف يعني صلى يا حبيبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ان شاء الله نخرج الى ارض العراق في المرة القادمة مع سيدنا المثنى بن حارثة سيدنا سعد بن ابي وقاص والقعقاع بن عمرو حتى نصل الى حدود روسيا لان احنا هنعرف من الكلام دوت كله ان اكثر الناس عداوة التاريخ بيقول كده التاريخ بيقول كده للعرب هم الفرس أكثر الناس عداوة للعرب هم الفرس أكثر من اليهود نفسه أكثر من اليهود نفسه ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول لما فتح الكوفة قل تمنيت أن بيننا وبين أرض فارس جبلا من نار لا يصلون إلينا ولا نصل إيه ولا نصل إليه لكن سيدنا عمر بن الخطاب لما نيجي على الناحية التانية بتاع سوريا والشام دي كلها قل تمنيت أن أفتح القسطنطينية قال اشمعنى دول قال ده دول فيهم غباوة دول فيهم حقد وغل على العرب وعلى المسلمين وعمرهم ما يهدوا أبدا لكن الناحية دي لعل يكون فيهم خير شوية نسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام وأن يبارك فيهم أجمعين والمرة القادمة مع فتح العراق إن شاء الله